ايه تاني
إيه؟
قولي انت حبالة
لا ده ثبت ثبت ايه تاني يلا
قولوا طبعا قولوا طبعا هنا الاول
أول امم بصي هنا دي اسمها ايه دي
إيه ده؟ إيه؟
عارفه ولا مش عارفه عارفة.
طب قول
قولي ده وده.
هنا ده اسمه إيه الأول ده؟ ده الاول ده الاول ده اسمه ايه ده قولي انت سباي
ايه سباي لبن
لبن إيه، تشربي اللبن اه تشربي امتى اللبن في اليوم لبن كده
انت بتروحي فتح الله مع ماما بتعملي ايه بفتح الله نشتري لحمه
شدي لحمة مم. وبنعملوها ايه وماما متلوش
بتاكلي انت بتحبي تاكلي اللحمه اه بحب اللحمة
وايه تاني
انت ولا بص راسك ماسك ايه راسك عدلة ماسك العجله آه.
بيزقها اه بجاوبين
انت بتحبي تقعدي على العجله ما اسمهاش عجله اسمها عربيه عربية انا اقعد عليها اه
بروح فسحة اقعد عليها
الله سبحانه وتعالى عليها شاطره مم.
ايه ايه ده يلا قولي انت
قولوا ايه قولي انت
ايه ده
قولي انت خليك معانا قولي انت اسمه ايه ده حسب بصيت في الشباك هتبصي على مين في الشباك حلو
وبعدين تقولي لها ايه يمين
طب يلا قولي الاول ده بقى انا وديكي تبصي من الشباك اسمها ايه دي؟
ايه ده قولي قولوا امم بصي معايا انا اسمه ايه ده
ايه مم. ايدي يا رزان ايه قولي انت
ترندو مش عارفه هتقولي ولا مش هتقولي طب يلا قولي كده لا دي اسمها ايه دي اسمها ايه دي اسمها ايه
عبد الزلومة
بصي كويس يا رزان دي اسمها ايه
فرقة قول مم.
قول انت قولي
تاتو
لا دي مم.
فرق لا وصل وصل مم. كو توت كو
خيارة
غير خيار دي اسمها ايه
بجر جزر
ليمونة ليمونة ها
صعبان
طماطم طماطم
وده فين؟
فلفل
مم. هنا هنا هنا هنا هنا يلا دي اسمها ايه الأرض ودي بصي هنا دي قولي انت. مم. موزة شموزة ها وده
ليلة عنب بطيخ بطيخ
مانجا مانجا ألسو
دويبة جواب
ده ده ده الأرض توت
لا ضعيف
ماشي ودي
إيه لبوني
ليه لبقونا جبيني ايه مين ده
ده بيستحمى في البلي ده ولد ده ولد بيستحمى في اسمه ايه ده؟
البلي ولد ايه ده استحمى في ايه ده البلي ايه ده
شعر شعر ودي
ايه عين ودي ايده ايه وده ده الواحد ده اسمه ايه ده ده كده اسمه ايه طبعا صوبع وده ده اسمه ايه ده
ده خلي عزيز
ده اللي جوه ده اسمه ايه ده اسمه ايه افتح بقك ده اسمه ايه ده تاني لسان فين ودنك ده اسمه ايه انا خير مناخير طب ودي
خير
ودي ليه
بتسميه برجلك سميه برجلك طب تعالي سميه بايدك خلي وبتعملي ايه بعينك شوف اشوف وودنك بتعملي ايه بودنك
اسمع اسمع تعالي هنا تعالي تعالي لو سمحتي ده على الكرسي على الترابيزه زي اللي كنا ايه دي ايش قول ايش ايه
وين بنت ايه دي طلع على سمحة بتطلع لسانها وايه ده ليه
هو شاطر انها بتطلع لسانها ولا وحشه
طلع على سماوات وحشه اللي بيطلع لسانه يبقى ايه اللي يعمل كده يبقى ايه ليه وحش عشان كده ايه
ليه
اللي بيطلع لسانه وحش ليه وين اه ليه بقى بقى قولي انت ليه بقى أبوه.
عيب خير.
اه
خير.
الله بصي الولد ده هيلبس هيلبس ايه لابس ايه هو هدوم ايه الهدوم بقى اللي لابسها
هيلبس شكل جاكيت
وهيلبس جزمة جزمه
وهياخد نضارة يلبسها نضاره
نضارة حطها في شعره الولد بيحط توكه ولا البنت اللي بتحط التوكه بنت تحط في لكن الولد ما بيحطش توكه النضارة اه البنت بتحط توكه اه انت بتلبسي توكه اه والولد هيلبس ايه تاني بنطلون بنطلون البنطلون ده اه وده ايه تاني هيلبس ايه تاني هيلبسه أصفر تيشيرت تاني شاطره وايه دي
أصعد عدل أوزن تاني شوف الناس بتلبس سيارة تاني شوف الناس بتلبس سيارة إيه البنت تلبس فيها ايه بقى تعالي نلبسه البنت تلبس ايه البنت نروح تلبس ايه بقى لولو الحلوة تلبس ايه
تلبس فستان فستان شاطرة ده فستان على اللولو حلو الفستان تاني أنا امم أخد هتاخديه أه هتلبسي الفستان وتروحي فين
روح في بحر فتح الله انت كل مشوار عندك فتح الله روح على طول يوم هتروحي فتح الله ليه ليه تحسي بقى الصحن لا احنا بنلبس البنت الاول تعالي نلبسه البنوته الحلوه دي الاول هنلبسها فستان ونلبسها ايه تاني
لازمة على أبوها لازمة هتلبس جزمه فين لازمة في البيت
لا هتلبس الجزمه فين بصي على دور هتلبس الجزمه فين وبوزة هي تلبس الجزمه فين
تيجي
في رجليها في رجليها وهتحطي ايه في شعرها توتة توكه وهتلبس ايه في صباعها هنلبسها ايه في صباعها
كي كيو كيف بتبدأ كدها
هلا حلق شاطرة عشان هي بنوتة بنوت صح هلا بنوت وهنعمل لها هنعمل لها في يوم كده في شعرها
بصي ايه ده عملت ايه بصي ده ايه ده قولي انتي
خلاص علامة وخلاص
عملنا وخلاص طب ما نكمله تاني انت مش عارفه تكملي اه ليه خلاص لعبنا لا انا هقعد كمان حبه
ايه انت زهقتي مش دي صور حلوه وجميله بصي الراجل ده ده بيعمل ايه ده
الكمبيوتر طب وده مين ده ظابط ظابط بيعمل ايه الظابط يعمل ايه الظابط
لعبة تقية لابس طاقية. ومين ده
ولا بلعبة شيء
لا ده دكتور تطول الدكتور بيكشف على مين اطلعوا وجهي اطلعوا وجهي لو سمحتي اقعدي على الكرسي اقعدي على الكرسي لو سمحتي اطلعوا على الكرسي بس. اطلعوا على الكرسي مم. بصي ده اسمه ايه ده مين ده لا مش عايزاكي تشيلي تعالي اقعدي جنبي كده. ده مين ده
عربية اللي بيسوق العربيه اسمه ايه بي بي بي اللي بي بيسوقها اسمه ايه
راجل اسمه راجل ولا اسمه سواق سويت ومين ده قولي انت مم.
أواء لا مش ده مم. اسمه ايه ده سواء طب اسمه ايه ده
أبو اسمه ايه ده مم. جزار تزار الجزار بيقطع ايه لحمة بيقطعها بايه بسكينة بعدين احنا ناكلوها أطلو تاكل اللحمه نيه ولا تاكلها مستويه سويت وده إيه مين ده كلمي كويس نجار
غدار بيعمل ايه النجار
بيقطع ترسي بيعمل كرسي يعمل مم.
يعمل ترسي بيعملوا بايه فلوس دون شاكوش وايه تاني
جنبهم بوم بوم أمم.
بيخبط بالشاكوش أمم.
شاطرة
وسبيع. أنا هالك أنا أنا أعرف أعمل هيك.
الله طيب بص ده ولد بيعمل ايه ده
بيسلي الله وجهك.
بيصلي ماشي وده بيكتب ايه
أم.
وده
أم. بيشرب لبن لا ولد بيشرب ولا بيشرب ها
ولا بيكتب ها
بنت بتعمل مية تشربها
ده بتعمل ايه بصي إيه كده بتعمل ايه ايه اللي بتعمله ده مية ايه بتعمل ايه في الميه
تحول شرح تستحمى ماشي وده بيعمل ايه
نصيرهم ده بيعيط بيعيط يبقى اسمه ايه أنا عايز معاك تعيطي معاه طيب يبقى ولد بيعيط مم. ولد
بصي صلي طب.
صلاة
مم.
ولا بيتفرج على التلفزيون شاطر ها بصي هنا مم. مم.
حاضر دي ايه دي قولي انت دي ايه دي ها ها هي بتعمل ايه البنت دي
بيطلع عندي عندي عندي آه، بصي فردي ايه ده
قولي انت بيعمل ايه ده ها بيعمل ايه ده ولا ولا مم.
قاعدة على الكرسي شاطر ها وده وده
ايه ده بيد ماما
بياكل ماما مم.
بفتح الباب ده باب ولا شباك مش الباب ورا بيفتح الشباك ودي بتعمل ايه
بنت بتعمل الأكل
دي ماما ما بتطبخ دي ماما بتطبخ مم.
نايم مين ده اللي نايم ولد نايم فين نوع السرير على السرير على السرير مش هقول مستغطش بايه بالبطانية وحط راسه على ايه على على شعره على شعره ولا على مخده المخدة شاطره
أيوه
الله يا لولو عارفه ايه دول قولي انت ايه ده حكي حكي على حكي على دي ايه دي شغلوخة دي كده دي, دي اسمها ايه
دايرة دايرة وجي وده وده مودة
ده اسمه ايه ده
وقطة ده ايه ده هلال كده ودي نجمة نجمة
مثلث
ها
مربع مم.
مستطيل قولي ده
عارفة دي لونها ايه لولو؟ لونها ايه دي؟
بالونة لونها ايه البالونة دي؟
أصفر اصفر والبالونة دي
أحمر لونها احمر والبالونة دي
لون أصفر لا بصي كويس مم.
بصي ده بالونة دول بيقول البالونة أصفر
اوعيك اوعيك اوعيك
ده على إيه؟
الله بصي دي حاجات جميلة حاجات جميلة ده فين ده؟ في البحر بالظبط البحر بتعوم فيها ايه؟
في المية بتعوم فيها إيه المية سمكة سمكة امم تك
تويك وده ايه ده؟ أنا بسمع- ده اسمه ايه ده؟
شعبان تعبان ودي
رملة أورا
تيجي نروح البحر هنعمله ايه في البحر؟
أمرأة له مية هنلعب في المية آه.
ونلعب في ايه تاني؟
تحمر في شعره نستحمه كده في شعره ونعمله ايه تاني؟ بص تحمر نستحمل ايه تاني نلبسه ايه احنا رايحين البحر
مية تلبسي المايوه آه وتلبسي ايه تاني والتجديد بص تلبسي المايوه تعالي احكي وتلبسي وننفخوا العوامه
حمامة آه وتحطي العوامه فين تحطي العوامه فين أنا في البحر لا تركبي العوامه فين مش شرط تبقي آه عند مين عند مين تحطي السين عند مين دكتور الدكتور ولا الكابتن
دكتور وكنت بتعملي ايه طلع في المية انت عارف المره كنت لابسه ايه بقى ميوز وايه تاني غير المايو لبست ايه في ايدك
ميوز في ايدك في ايدك مش في المايو
رقاص صوري فين تاني
رقاص شامل شاطره ونيل
قومي بصي.
رقاص دول دول دول ايه مش هتعرفي تقولي فيهم دول تيجي نروح الجنينه هتعملي ايه في الجنينه تركبي ايه
عضلة وتركبي ايه تاني
عضلة لا مرجيحه مريحة مش انت ركبتي المرجيحه مين زقك في المنتجات بالمرجيحه
أنا مين زقك فيها ماما ماما اه قعدت تزقك مم.
اه بس عايزة أقعد هنا تقعدي هنا دي قاعده على المرجيحه عايزة أقعد على المرجعة ومين يقعد معاكي الناحيه التانيه أنا أنا أقعد هنا طب انت تقعدي هنا مين يقعد الناحيه التانيه
هنا بودي اه بوت وتزقك اه بالظبط
شاطره
خلاص
فين ده هنا ده
هو مش حاجة هنا ده اسمه ايه ده ايه دي
غسالة بس ده بنحط فيها ايه هدوم الهدوم ليه بتحطي هدوم في الغساله ليه خلاص أرانا
بتحطي هدوم في الغساله ليه دي
تكسري الغسيل بصي بصي وده اسمه ايه ده
حمام لا ده
تواليت تعملي فيه ايه أما في بيبي تعملي فيه بيبي وده
خد بيعملوا في مية تعملي ايه في الحوض مش واقفه لما بتفتحي الحنفيه وتنزلي ميه بتعملي فيها ايه تحتيها وش تغسلي وشك وهنا اسمه ايه ده وش فوق المية وده اسمه ايه ده تستحمي فين تحمى في البانيو وتفتحي عشان تستحمي في البانيو
شعار
طب تستحمي لوحدك ولا ماما تحميكي
أنا إيه أنا أنا بستحمى تستحمي ازاي طب ودي ايه دي اسمها ايه اسمها ايه دي دي اسمها ايه دي دي دي دي اسمها ايه دي دي دي دي اسمها ايه هذا مية هذا مية تاني طب خمس دقايق بس. ده اسمه ايه ده
تواليت
وده
كتاب لا دي سجادة بس كتاب ودي
أنا فاكية شاطرة هتسيبي من كوش المطبخ آه هنعمله ايه في المطبخ في ايه المطبخ الاول ده اسمه ايه ده
بعملوا أكل بنعمله اكل على ايه على السخان اتكلمي كويس على السخان احنا بنعمله الاكل على السخان وعلى البوتاجاز على المدرسة ونشيل الاكل فين
السنادة طيب وايه اللي محطوط فوق البوتاجاز ده ايه اللي محطوط فوق البوتاجاز دي
أكل طيب تعالي هنا كلميني النور لا مش هتتكلمي تقعد- اطلعي هنا بصي النور النور بقى
هتفتحي النور ليه
النور ده ليه تحاول ليه هقدر ليه
هنعمل ايه قولي انت عشان ايه
هقدر عشان الدنيا ضلمه اه
طب بص والله النور عشان الدنيا ضلمه ليه تعرفي تولعيه فتعالي قولي الكلام ده هنا الاول بعد كده نروح نفتحه الكرسي ده عشان نولعه يلا المطبخ فيه ايه ايه اللي موجود في المطبخ يا رزان لا مش خلاص قولي ايه اللي موجود في المطبخ طب خلاص ايه اللي موجود في المطبخ
ايه ده ايه اللي موجود في المطبخ
تلاتة تلاجة وايه تاني
اتنين بوتاجاز وجبات وايه تاني خلاص. مم. ها ايه ده ايه تاني ايه تاني ايه بنعمله في المطبخ
تمايا نشربوا ميه ونعمله ايه تاني
وعيد ايه مم.
نعم بتعملي ايه تاني في المطبخ